السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد مع هذه الحلقات الطيبة من سلسلة الإسلام منهج حياة نسأل الله أن يتقبل موضوعنا اليوم عن موضوع مهم الحقيقة لأن كثير من المسلمين بيغفلوه أو ما بيبقوش عارفين أهميته الكبيرة قوي يعني يقول لك ده موضوع بسيط يا عم أصل إحنا قاعدين بنضيع وقت أصل لا خلي بالك لأن موضوع الغيبة والنميمة والعياذ بالله الغيبة والنميمة حذاري إنك تكون بتغتاب حد أو تكون نمام الفرق بينهم إيه؟ إيه تعريف الغيبة؟ الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره يعني تجيب سيرتي في غيابي بشيء وحش فيا فيا يعني لو حاجة وحشة فيا وانت بتقولها في غيابي يبقى دي غيبة حرام عليك هتقول لي الله طب ما هو فيك الموضوع ده اه فيا تعالى قولهولي تعالى انصحني لكن ما تتكلمش من ورايا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عندما قال أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم بس شوف الأدب الله ورسوله أعلم يعني ما أفتوش بسرعة الدين بالذات يا ناس عايزين اللي يتكلم فيه يكون على علم لأن في ناس بتدب فتاوي كده على طول سبحان الله ولذلك مثلا يقولوا عندنا عندنا مثلا لما تقول كام دكتور يقول لك مثلا نص مليون مش عارف اقول لك طيب وكم محاسب وكم مهندس كذا 1000 كذا 1000 كذا نص مش عارف ايه و70 مليون مفتي ليه كله بيتكلم في الدين قاعد يلعب طاوله على القهوه ايوه حلال حلال ايوه أيوة لا حرام ولا هو عارف حاجه ولا عارف حلال ولا حرام شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيسال الصحابه يقول لهم اتدرون ما الغيبه قالوا الله ورسوله اعلم الله ورسوله اعلم مش عارف قول ما اعرفش مش عيب ولا غلط لكن ادب في الدين كده واتكلم في الدين بدون علم ده ربنا جعل الك- اللي يفتي في الدين بدون ع- بدون علم جعله قرين الشرك والعياذ بالله شوف بيقول ايه وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وان تقولوا على الله ما لا تعلمون شوف شوف ماشي مع يعني خلي بالك من الامر طب اتدرون ما الغيبه قالوا الله ورسوله اعلم قال الغيبة ذكرك أخاك الغيبة ذكرك أخاك إنك تجيب سيرة أخوك ذكرك أخاك بما يكره بما يكره يعني هو ما يحبش إنك تقول عنه كده يعني واحد مثلا أنت بتتكلم عن واحد في غيابه وتقول فلان آه ده راجل بخيل يا عم سيبك منه آه بخيل غيبة ده راجل وحش من النوع اللي كده غيبة قيل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول حتى لو كان الكلام ده فيه قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته هذه الغيبة الله طب وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته بهته يعني إيه بهته يعني ظلمته يعني ظلمته قلت على واحد حاجة وهي مش موجودة فيه طب ما ده ظلم وإن كانت موجودة فيه وشيء وحش ما يحبش هو يسمعه وانت قلته في غيابه يبقى دي غيبة يبقى غيبة أتدرون ما الغيبة الله ورسوله أعلم قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره بما يكره قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول حتى لو كان الكلام ده موجود فيه أنا ما جبتش حاجة جديدة أنا ما افترضتش عليه هو كده قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ودي الغيبة وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته يعني ظلمته فخلي بالك ادي الغيبة طب والنميمة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول ألا أنبئكم ما العضة العضة العضة ايه العضة دي ألا أنبئكم ما العضة هي النميمة القالة بين الناس القالة بين الناس يعني ايه القالة بين الناس يعني تنقل كلام واحد للتاني بغية الوقيعة بينهم عايز توقع ده في ده نروح ننقل كلام فلان بيقول عليك كذا كذا كذا كذا هو انت ما تعرفش ولا ايه ده فلان بيقول ده ده قال عليك كذا كذا كذا ده تعرف طلع الموضوع ده مين اه ده فلان اللي قال كذا عشان توقع بينهم والعياذ بالله دي اسمها النميمه يبقى الغيبه ذكرك اخاك بما يكره حتى لو كان فيه الكلام ده والنميمه انك توقع اتنين في بعض يعني تنقل كلام اتنين عشان توقعهم في بعض والعياذ بالله ول- ودي اللي سماها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم العضه العض الله عز وجل حرم علينا الغيبه والنميمه بقول حرم حرم يعني حرام حرام ان الانسان يغتاب حد او ينقل كلام واحد للتاني بغيه انه يوقع بينه ده الاسلام بيقول لك لو انت تص- رايح تصالح بين اتنين وواحد بيقول على التاني فعلا قال عليه كذا كذا كذا يجوز انك تكذب وتقول لا ما قالش بنيه الايه انك تصلح بينهم سوره النساء لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما وفي صحيح مسلم ستنا ام كلثوم تقول ولم اره يرخص النبي صلى الله عليه وسلم يعني في شيء مما يقوله الناس ها، في الكذب يعني الا في ثلاث نمره واحد مع العدو اثنين الصلح بين المتخاصمين ثلاثة حديث الرجل إلى زوجته وحديث المرأة إلى زوجها فيما يوجد الألفة والمحبة زي ما اتكلمنا في موضوع الايه الإخوة والأخوات والزوجة والز... والز... يعني الزوج والزوجة يعني يعني يعني عايز اقول لك انك ممكن هنا تقول لا ما حصلش ولا كده عشان تصلح مش تروح توقع وتقول لا ده بيقول هو في اللي يقول كده يقول له فلان بيقول عليها كذا كذا مش قال ولا ما قالش الله يسكت بقى مش هو مش قال كده بس ده قال اكتر من كده بس معلش بقى يعني المسامح كريم آه، مسامح كريم ايه ده انت لخبطت الدنيا وقعت الاثنين في بعض آه، النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ده مش كذاب فينمي ينشر خيرا او يقول خيرا أو يقول خيرا طيب أدي الغيبة وأدي النميمة الله حرم علينا الغيبة والنميمة حرم تبقى حرام حرام حرام فكل واحد ياخد باله من النقطة دي حرام الغيبة والنميمة يقول الله تبارك وتعالى سورة الإسراء ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا مسؤولة تعالى هتسأل قدام الله الله عز وجل في سورة الحجر يقول فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون الله تبارك وتعالى يقول في سورة الأعراف فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فخلي بالك خلي بالك الله تبارك وتعالى يقول في سورة قاف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما لهمش شغلانة إلا أنت ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب ده اليمين عتيد ده اللي على الشمال رقيب عتيد أي حاجة تطلع من بقك هتتكتب فخلي بالك وخلي بالك لان النساء اكتر في الموضوع ده لما بيقعدوا مع بعض اه شفت فلانه اه ده جوزها جاب لها وعمل ده, ده ده عملت وتع- ما تعرفيش استنى ما احكي لك بقى واجيب كوبايه شاي عشان نقعد بقى تقعدي تقعدي تعملي ايه تقعدي تعملي ايه دي غيبه ونميمه دي غيبه ونميمه حرام عليكي قولوا انتوا حرين يلا ابعتوا لها شويه حسنات يمكن هي غلبانه ما هتاخد منك زي ما هقول لك في الاخر العقاب ايه عقاب الغيبه والنميمه لكن الله تبارك وتعالى يحرم علينا هذا الأمر فيقول تبارك وتعالى في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا يفخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه ولا نساء من نساء ما تفخريش من غيرك انت مين انت تطلعي مين انت انت مش عارف انت ايه ايه خلي بالك تتكلمي عن مين ما كلنا اولاد ادم سبحان الله لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لابيض على اسود ولا اسود على ابيض الا بالتقوى ان اكرمكم عند الله ايه سورة الحجرات أتقاكم مش أغناكم ولا أحسنكم ملبسا ولا أحسنكم مسكنا كلنا ولاد تسعة يعني قعدنا في بطن أمهاتنا تسع شهور ونزلنا سبحان الله وبعد كده بقى إيه ربنا سبحانه وتعالى يجعل هم يقسمون رحمة ربك سورة الزخرف نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا يعني أنا أشتغل عندك وأنا تشتغل عندي أنا أحتاج لك وأنت تحتاج لي ورحمة ربك خير مما يجمعون يبقى ولا نساء من نساء إن عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تلمزوا أنفسكم يعني يعني ما تشتمش نفسك هيقول واحد يقول لي، طب وفي واحد هيشتم نفسه اه لما تشتم اخوك يبقى كانك شتمت نفسك مش ده اخوك في الله مش ده اخوك في الله يبقى بتشتمه تقول له يا كذا يا كذا يا كذا طب ما انت كده ما هو ده اخوك في الله مش اخي الذي لم تلده امي اخي في الاسلام اللي بيعبد الله الهي رسولي محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو طب ما هو رسوله ديني الاسلام اللي هو دينه الله طب انا لما اشتمك يبقى شتمت نفسي يبقى انا ما اشتمه شتمت نفسي ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب يلا يا كذا يلا ابن كذا يلا اللي كذا يا اللي كذا بئس الاسم الفسوق بعد الايمان بئس الاسم الفسوق ان ربنا يسميك فاسق بعد ما تبقى مؤمن لا وشوف الايه في سوره الحجرات أيحب أحدكم ولا يغتب بعضكم بعضا ولا, جس- ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا يغتب بعضكم بعضا ما حدش يغتاب أخوه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله يعني إيه؟ لو واحد بيغتاب واحد يعني بيجيب سيرته في غيابه بشيء وحش دي غيبة تعرف كأنه ايه كأنه بياكل لحمه وهو ني وميت واحد بياكل لحمة نية ميتة م- ها شوف ايه المنظر ده إف، ايه ده بتعمل ايه طب ما دي الغيبة والنميمة ما دي الغيبة اللي قاعدين يتكلموا مع بعض الاتنين كده زي ما يكون بياكلوا لحمة نية ميتة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيرجم سيدنا ماعز اللي كان آه، زنى وهو متجوز وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي آم، ايه عملت ايه قال يا رسول الله زنيت فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلك قبلت لا بل زنيت لعلك بل زنيت لعلك أك- كذا كذا ايوه يا رسول الله أمجنون أنت لا يا رسول الله أنا عاق- خلاص استوفى كل الإجراءات تمام اه يبقى ده يرجم عشان ايه يطهر نفسه من هذه ال- المصيبة اللي عملها والنبي صلى الله عليه وسلم بيرجمه اتنين من الصحابة بيقولوا بيقولوا على سيدنا ماعز أرأيتم إلى هذا الذي لم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب شوف اهو اللي جابه لنفسه طب ليه عمل كده طيب طب كان زنا ليه اهو شوف بيتضرب زي الكلب ازاي ومات زي الكلب اهو ايه ده تسميحهم من النبي صلى الله عليه وسلم امم زي الكلب طيب دول مين دول دول فلان وفلان والنبي صلى الله عليه وسلم عائد مر بجيفة حمار ميت ومنتن فكل الصحابة درس عملي أين فلان وفلان أين فلان وفلان اللي علمهم النبي عليه السلام أيوة يا رسول الله نعم إحنا أهو قال تعالى تعالى أنت أهو نعم يا رسول الله كلا من جيفة هذا الحمار اقعدوا كلوا من الحمار يا رسول الله غفر الله لك وهذا يؤكل منه يا رسول الله حد ياكل من الله مم. ما نلتما بأخيكما آنفا أشد أكلا من ذلك ما نلتما بأخيكما آنفا الكلمة اللي انتوا قلتوها على أخوك على أخيكم اللي اللي كان بيرجم ده سيدنا ماعز وقلت أرأيتم إلى هذا الذي لم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب ها أشد أكلا من هذا ده ده والله بسيط لو قعدت كلته من من الحمار المنتن يا سبحان الله أيوة أمال إيه درس عملي درس عملي عشان تعرف قد إيه الغيبة والنميمة خطيرة وقد إيه الأمر خطير أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله خاف الله عز وجل لأن ربنا آه، يعني جعل لكل إنسان مننا عرض عرض ما هو أنت ما هو أنت بتقول يعني يعني الكلام ده علشان أجيب سيرة واحد في غيابه أو واحد يجيب سيرتك في غيابه ما هو عظمة الإسلام كده هو الإسلام لما قال لك تغض بصرك عن الحرام وغيرك يبض يغض بصره عن عن زوجتك برضه فانت بتغض بصرك عن النساء والناس بتغض بصرها عن زوجتك وعن بناتك ما هو الاسلام كده متبادل مش انت بس مش انت بس اللي بتغض بصرك مش انت بس اللي ما بتعملش غيبه ونميمه ما انت ما, ما بتعملش غيبه ونميمه في حق حد ومحدش بيعمل غيبه ونميمه في حقك وهكذا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن ذلك نهى عن الغيبة والنميمة الاثنين مع بعض الاثنين يعتبروا حرام وخلي بالك برضو من حتة اللي هي ان ممكن تكون الغيبة مش بالكلام بس اه مش غيبة بس بالكلام ممكن بالفعل ازاي اه ازاي ان انا امثل واحد ده حاجة فيه يعني عارف فلان اه اللي يعمل كذا كذا اللي كذا كذا، اللي مش عارف ايه واخد بالك الله طب ما انت كده كانك اغتبته ذكرته بحركه هو بيعملها غصب عنه بيعملها بس واحد بيعمل عينه كده بيعمل اي حاجه فيه مثلا مش متحكم فيها آه، له طريقه معينه له اسلوب له حاجه بيعملها وانت بتضحك الناس عليه عشان هو بيعملها في غيابه تعتبر برضه غيبه يقول الله عز وجل ويل سوره الهمزه ويل يعني الهلاك والعذاب لمين لكل همزه لمزه همزة الهمز لمزة اللمز الهمز اللي هو ايه بالكلام طب واللمز بالفعل بالفعل بالحركة ممكن اعمل حركة اسخر بيها من واحد وابقى معروف ان انا بتكلم عن ايه عن فلان او ان انا بهزقه او ان انا بذكره في غيابه بشيء وحش ويل لكل همزة لمزة بالكلام او بالفعل الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن يلقين في الحطمة وما أدراك ما الحطمة والعياذ بالله نار الله جهنم الموقدة التي تطلع على الأفئدة سبحان الله سبحان الله اللهم قنا شرها يا رب نار جهنم غير نار الدنيا ده نار جهنم بتطلع على الأفئدة تخيل نار بتجيب من جوه نار بتجيب من جوه عشان ما حدش يكذب يقول لا ما حصل هات من جوه هات هات نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة يعني بيبان مقفولة بعمد من وراها كده سداها مقفولة يعني ما وما هم بخارجين منها وهم مخارجين من النار فخلي بالك من الأمر ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم كل المسلم على المسلم حرام كل المسلم على المسلم حرام ايه ده دمه وماله وعرضه الدم والمال والعرض يعني الدم يعني ما فيش مسلم بيقتل مسلم فيش مسلم بيقتل اخاه فيش مسلم بيقتل نفس خلقها الله عز وجل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول النفس بالنفس اللي قتل يقتل طيب م- آه نفس آه كل المسلم على المسلم حرام دمه سفكش دم المسلم وماله ماله فلوسه ما تسرقهاش ولا تنصب عليه لأن السرقة إنك تاخدها يعني أخذ مال متقوم مملوك للغير خفية أخذ مال متقوم مملوك للغير من حرز آه من حرز خفية دي شروط السرقة ولذلك اللي مش فاهم يقول لك أنتوا قاعدين تقطعوا إيد السارق وت... إمتى السرقة بتحسب؟ أه في ربع دينار أه لكن إيه شروطها؟ مال متقوم مملوك للغير من حرز خفية شوف إزاي شوف شروط ولو الأمر ده تم باستخدام سلاح يبقى اسمها حرابة كبرى أو بقطع طريق يبقى حرابة كبرى ولو اختل أي شرط من دول ما تقدرش تقطع إيده لكن سرقة يبقى من بالشروط دي أو ممكن واحد ياخد فلوسك وأنت اللي بتديها له بإيدك وينصب عليك والعياذ بالله ده حرام برضه أو ده مش سارق بس أنت اللي عاطيله الفلوس بإيدك بس هو نصاب كذب عليك والعياذ بالله وقال لك أنا هعمل لك مشروع وكذا وكذا وكذا وكذا يا ستير يا رب شوف عقابه في الآخر ده هيبقى إيه لان انت اللي عاطيله الفلوس بايدك دي خيانه دي خيانه وسرقه وهكذا فكل المسلم على المسلم حرام دمه الدم وماله المال وعرضه العرض اللي هو ايه شرفك وسمعتك واسمك فاللي من وراك يطعن فيك يبقى طنع- طعن في شرفك طعن في عرضك طعن في سمعتك عمل غيبه ونميمه هيبقى حرام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه حديث رواه الإمام آه، مسلم آه، حديث رواه أبو داود والترمذي السيدة عائشة بتقول قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يوما حسبك من صفية كذا وكذا يعني بعض القص- الرواية أنها قصيرة فقال يا عائشة لقد قلت كلمة قصيرة دي لو مزجت بماء البحر لمزجته ده انت قلت كلمة يا عائشة تعكر مية البحر سبحان الله ازاي اه لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته انها بتقول على ستنا صفية بس انها ايه انها قصيرة يعني هي ستنا ستنا صفية بنت حيي بن اخطب ده ابوها حيي بن اخطب زعيم يهود بنو آه بنو النضير تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فتعتبر دي ضرة ستنا عائشة ضرتها فمرة يعني ستنا عائشة بتقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله حسبك من صفية ايه يعني صفية يعني يعني ده يعني ده ده طب ده ده, ده حتى قصيرة ده حتى قصيرة قال بعض الرواة تعني أنها قصيرة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته اوعي يا عائشة تقولي كده تاني مرة دي تعتبر غيبة تعتبر ولو انها طب ما ده شيء موجود فيها اه ما احنا قلنا الغيبة ذكرك أخاك بما يكره يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما يقول ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته حتى كمالة الحديث وذكرت له إنسانا فقال ما أحب أني ذكرت له إنسانا وأن لي كذا وكذا وكذا مش عايزك تجيبي سيرة حد عايشة قدامي الله يكرمك سيبي الناس ما تكبيش أي حاجة خلاص مش عايز أسمع أي حاجة من دي هكذا النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك رسولنا صلوات الله وسلامه عليه يقول في صحيح حديث رواه الترمذي وأبو داود يقول لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصبر لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا يعني ما يجيش واحد يقول لي يا رسول الله فلان الفلاني ده ظروفه كذا ووضعه كذا ومن نوع اللي كذا وبيعمل كذا وبخيل ووحش وكذا وكذا وكذا ما تقوليش كده ليه لان لما هشوفه اه هو ده اللي كذا وكذا وكذا مم. اه لا واخد جانب منه كده يجي يسلم عليا اهلا وسهلا يعني اه ما هو ده اللي كذا آه. لا يبلغني احد من اصحابي عن احد شيئا فاني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر وأنا سليم الصدر حديث رواه الترمذي وأبو داود طيب افرض واحد اغتاب واحد قدامك تعمل ايه وقفه الاول قول له اتقي الله حرام عليك يا فلان فلان خلي بالك خلي بالك احنا داخلين في غيبه ونميم احنا داخلين في غيبه اسمع اسمع وقف ابقى اقول لك ايه ما تعملش ودنك صندوق زباله واحد رامي زباله في ودنك تديله ودنك هتسال تقعد تسلك فيها طب وليه ده لو واحد قال لك ممكن اتف في ودنك هتقول ايه ده ايه القرف ده طيب ده غيبه ونميمه دي اسخن فما تديش ودنك لكن افرض واحد فلت قدامك هوب وفلان ده كذا هوب انت قاعد وسمعت الغيبه والنميمه دي تعمل ايه يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي حديث فيه ضعف لكن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال على ثلاث شروط انه ما يكونش شديد الضعف انك تعمل به وانت تعلم انه حديث ضعيف ثلاثه يكون له ما يؤيده في الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة لما ترد عن عرض أخيه واحد بيغتاب أخوه كنت قاعد قول لا لا بقول لك إيه إنسان هو كويس وبتاع بطل الله يكرمك بطل الله يكرمك طب نستغفر إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفارة الغيبة أن تقول أن تستغفر لأخيك تقول اللهم اغفر لنا وله إن صح الحديث يعني برضه كفارة الغيبة أن تستغفر لأخيك تقول اللهم اغفر لنا وله يعني واحد جاب سيرة واحد قدامك اه بس يا فلان الله يكرمك ما تجيبلناش غيبة ونميمة طب وفلان اللي جاب سيرته غلط ده اللهم اغفر لنا وله اللهم اغفر لنا وله في غزوة تبوك في شهر رجب سنة تسعة تخلف عن الغزوة دي سيدنا كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع الثلاثة اللي نزلت فيهم في في توبتهم سورة سورة التوبة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا كان منهم بقى كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك هناك بيسأل بيقول ما فعل كعب بن مالك كعب بن مالك ما جاش معانا ليه فقال رجل يا رسول الله بص الغيبة بقى حبسه برداه والنظر في عطفيه يجي فين ويجي غزوة مين يا رسول الله ده جايب عباية جديدة ها وعمال بقى فرحان بيها فبيبص كده يعني لابس العباية كده وفرحان بالعباية كده حبسه برداه العباية والنظر فيه اطفي ويبص على كتافه كده يعني ايه ها زي ما الواحد يلبس كده حاجة جديدة ده يجي غزوة ده الله دي غيبة ونميمة فرد رجل وقال بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ليه عشان يقر اللي رد عن عرض أخيه اللي رد عن عرض أخيه دي السنة هي إيه كل قول أو فعل أو إقرار فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر إن واحد يرد عن عرض أخيه إنه يقول له لا ما تقولش الكلام ده زي ما النبي عليه الصلاة والسلام ده حديثه في البخاري ومسلم زي الحديث الثاني في البخاري ومسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مالك بن الدخشم ما أين مالك بن الدخشم فقال رجل ذلك منافق ذلك منافق يا رسول الله لا يحب الله ولا رسوله الله ازاي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وأن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فالنبي عليه السلام رد على طول لا قلش الكلام ده لا أحسبه يتقي الله وأحسبه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يبتغي بذلك وجه الله يبقى دي رد الغيبة عن المغتاب لو واحد اغتاب أي حد قدامك أو واحدة اغتابت واحدة قدامك على طول توقفيها اللهم اغفر لنا لها وترد على طول عن عرضها نتوقف عند هذا القدر نستكمل في الحلقة القادمة الأشياء اللي ما تعتبرش غيبة ونميمة يعني في حاجات في ست حاجات ما يعتبروش غيبة ونميمة ايه هم يعني التعريف والاستفتاء والسؤال والتظلم واعلام المسلم المسلمين بشر يراد لهم والمجاهرة بالفسق والاستعانة على تغيير المنكر هنشرح الحاجات دي بالتفصيل الحلقة القادمة عشان نسأل الله عز وجل أن يبعدنا ويكفينا شر الغيبة والنميمة لأن هنشوف عقابها برضه في الحلقة القادمة إزاي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته